بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين نتحدث عن السيطرة بقى على المدائن اللي كانت في شهر صفر سنة 16 هجري لما عبر ال 26 ألف مسلم دول إلى البر الشرقي لنهر دجلة كان يزدجرد طبعا عايز يهرب وقلنا ان هو هرب وجمع معاه حاجات كتير جدا بس كان باعد شويه من الفرس يناوشوا المسلمين يعطلوهم شويه عن العبور عبال ما يتمكن يزدجرد من الايه؟ من الهرب. لانه ما كانش متوقع ان المسلمين هيعبروا نهر دجله ابدا وراه. آه ترك يزدجرد وراه مهران والنخيل جان علشان يدافعوا عن الايه؟ المدائن، لكن طبعا هيقدروا يثبتهم. اول ما علم مهران والنخيل جان بقدوم المسلمين لم يثبتوا امام المسلمين وجريوا على طول جريوا توجه يزدجرد الى حلوان الاول هو رايح يزدجرد ناحيه نهاون توجه الى حلوان الاول عباره عن 200 كيلو من المدائن وعهد يزدجرد زي ما قلنا بالدفاع عن المدائن الى مهران الراضي والنخيل جان لكن لما فوجئ بكده توجه الى حلوان اللي بتبعد 200 كيلو متر من المدائن دخل المسلمون خلاص هيخشوا على ايوان كسرى فالناس اللي موجودين في المدائن ما كانوش مصدقين الموقف ده ولذلك قعدوا يقولوا والله ما نقاتل الانس وانما نقاتل الجن ده مش دول مش انس دول دول جن اللي احنا بنقاتلهم الله ياخدوا كل البلاد دي وجايين كمان وبعدين عبروا بورسيل وبعدين اسبانيين وعبروا نهر دجله وجايين علينا فمنهم ناس من الفرس ما كانوش مصدقين واصابتهم نوع من الهستيريا جالهم جنون في دماغهم لدرجه ان واحد منهم من الفرس بقى يمسك الطين ويضرب بيه الحيطة وبعدين طلع عشان يقاتل المسلمين فقتله المسلمون مجموعة من الفرسان مش مصدقة اللي حصلت المسلمون هيجوا وهيخشوا ايوان كسرى يا ناس ازاي واحنا عايشين الكلام ده ده احنا ناس محترمه وناس كويسين وبنقاتل وكذا وكذا وشجعان طب اقول لكم على حاجه احنا نمسك كور كده من طين ونرميها في الهواء وانت تنشن عليها على المجموعه اللي واقفه دي يعني يرموا ينشنوا يجيبوها طب يعني احنا كويسين اهو وشجعان وعندنا امكانيات كتيره امال ليه بس لما بيجوا لنا المسلمون دول ما بنعرفش نعمل معاهم حاجه سبحان الله والمهم وقفوا علشان يقتلوا المسلمين ما قدروش برضه والمسلمون قتلوهم يبقى فعلا اقسموا ان هم مش بيقاتلوا الانس بل بيقاتلوا الجن المهم ان كده خلاص أصبح إيوان كسرى أمام المسلمين يدخل المسلمون إيوان كسرى اللي هو تقدر تعتبره قصر الحكم اللي كان بيحكم منه يزدجر ولذلك بقى سبحان الله في تماثيل وبسط وذهب وفضة وزبرجد وياقوت كل ما تتخيله موجود جوه ويدخل سيدنا سعد بن ابي وقاص ايوان كسرى ويبص بقى هو ده البيت اللي كان بيحكم منه بيت ايه هو ده القصر قول قصر قول قصور قول النقش الزخرفه اللي موجوده فيه الذهب تماثيل سبحان الله يدخل سيدنا سعد بن ابي وقاص القصر مع المسلمين وهو يتلو قول الله عز وجل شوف بقى هنا مش داخل بقى يرفع ايده ويقول ايه النصر انتصرنا وكذا ولا بد من اه فين الناس اللي كانوا واقفين قدامنا هاتوهم لازم مش لا ابدا لانه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان داخل مكه بعد ان فتحها في 20 رمضان سنه 8 النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع لله ويسجد على دابته وهو داخل مكه حتى إن عسلونه ليمس واسطة الرحم تواضعا إلى الله من كتر ما هو مبالغ في إنه بينزل دماغه ساجد إلى الله على الدبة بتاعته كذلك يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص إيوان كسرى وهو يتلو قول الله عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين سبحان الله شوف المسلم استشعاره بالتواضع إلى الله وبالتذلل إلى الله وفي موطن إيه؟ موطن نصر شوف أنت بقى الجيوش الثانية لما بتنتصر يلا إيه كله يصرخ ويزعق هاتوا الخمرة اشربوا خمرة كله يرقص فين النساء اللي هنا نغتصبهم فين كذا نحط لهم الدماء مش عارف ايه بتاع. ابدا المسلمون ليسوا هكذا لانهم تعلموا من الاسلام شوف الله يقول ايه اذا جاء نصر الله والفتح ها اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا تعمل ايه فسبح بحمد ربك ها واستغفره انه كان توابا واستغفره ليه جايه ليه جايه كلمه واستغفره هنا ليه لما تبقى منتصر يبقى سبح بحمد ربك واستغفره ليه ما هو انت لما بتستغفر الله بتطلب منه المغفره على ايه على الذنوب والمعاصي اللي انا عملتها اه لما تفتكر ذنوبك ومعاصيك وانت فاتح منتصر يوم تنكفر نفسك تلاقي نفسك اتكفرت انا ليا ذنوب وليا معاصي يا رب اغفر لي الذنوب والمعاصي في وقت انا ايه انا منتصر فعلشان ما يدخلني ما يدخلنيش حتى لا يدخل الي الكبر والغرور قوم افتكر الذنوب والمعاصي بتاعتي فاطلب من الله المغفره فتنكسر نفسي يبقى الشيطان مش هينفخ فيا بقى انت قائد منتصر يلا انتقم اسأر اعمل اللي انت عايزه لا فسيدنا سعد بن ابي وقاص يتلو هذه الايات الطيبه ثم يصلي سيدنا سعد بن ابي وقاص صلاه الفتح ايه صلاه الفتح دي؟ صلاه ثمان ركعات لا يفصل بينهما ركعه اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه وبعدين تحياته يسلم وتصلى فرادا كل واحد يصليها لوحده ما صلاة الفتح يبقى شوف سيدنا سعد اول ما دخل ايوان كسرى مش ينشغل بقى بالايه ايه ده التماثيل دي ايه يا الله ايه الستاير دي ايه الحيطان المزخرفه ايوه الذهب والفضه والزبرجد والياقوت والالماس وال... المسلم مش كده يصلي ثمان ركعات صلاه الفتح وبعدين يتخذ سيدنا سعد بن ابي وقاص ايوان كسرى ده اللي كان قاعد فيه كسرى يزدجرد مصلى للمسلمين يلا يا مسلمون لموا الاول الحاجات دي كلها تتلم دي ايه غنائم ويبقى المكان ده ان شاء الله مسجد لينا بعد كده نصلي فيه سبحان الله الاماكن اللي كان بيشرك اللي كان بيشرك فيها لله اللي كان بتبقى فيها شرك الاماكن اللي فيها كفر دي بقت مصلى لعبادة الله تبارك وتعالى الأماكن دي كان بيسجد فيها لغير الله كان بيعبد فيها غير الله كانوا عاملين نار فيها يسجدوا لها والعياذ بالله يتخذها سيدنا فعل مصلى للمسلمين سبحان الله أول جمعة سنة 16 خلي بالك إن سيدنا سعد بن أبي وقاص اتأخر ثلاث أيام قبل ما يخش الإيوان ده ليه؟ ليه؟ عشان يدي مهلة ادي ثلاث ايام اهي يا جو يا اللي جوه يا ناس يا, من... يا, ال... يا اللي موجودين هنا من الفرس ثلاث ايام قبل ما اخش ايوان كسرى لان لو دخلته خلاص انتهى بقى انتهى يا الاسلام يا الجزيه تفكروا كويس طيب مين يدعو الناس دي للاسلام سبحان الله واحد منهم بقى اللي هو مين سيدنا سلمان سلمان الفارسي ما هو ده من الفرس ده فيدعوهم بقى لان خلاص بعد كده ما فيش بقى ادي, أدي مهله ثلاث ايام اول كتيبه دخلت المدائن كتيبه الاهوال بقيادة سيدنا عاصم بن عمرو التميمي اللي هم عبروا في الأول وبعديهم على طول كتيبة الخرساء بقيادة سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه احنا قلنا اللي يخش بقى ويلاقي حاجة يجمعها ويديها لصاحب الأقباض اللي بيلم الغنايم دي واوعى بقى الغلول والعياذ بالله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حرام تم جمع الغنايم دي فكانت بالملايين تماثيل بقى ذهب وز- سبحان الله كل الخيرات دي كلها غنمها المسلمون والله تبارك وتعالى اداها لهم آه، طبعا الغنائم دي بتتوزع وبيروح الخمس منها لسيدنا عمر بن الخطاب هناك في المدينه المنوره كان نصيب كل فارس من الفرسان 12000 درهم سبحان الله بتبقى فعلا بالملايين كده كانت كلها ده- ده ملايين لما كل واحد ياخد 12000 درهم سبحان الله وكل واحد يلاقي حاجه يجيبها ويسلمها لصاحب الاقباض طبعا حاجات عجيبه جوه متهيألي كان اعجب شيء هنتكلم عنه ال- البساط والسرير بتاع كسرى والبدله بتاعت كسرى حاجات سبحان الله تقرا بقى في السيره ازاي البدله دي كانت مرصعه بالذهب ومش عارف معموله بايه والزبرجد والكلام وال- والبساط طوله 135 متر وعرضه 11 وربع متر السرير اللي قاعد عليه كسرى مش عارف معمول من ايه ومنسوب بايه وال... وكان يقعد كسرى عليه وفي تاج بيحط كسرى دماغه تحتيه التاج ده من الذهب الخالص وزنه 91 كيلو ونص ذهب طبعا مش هيقدر كسرى يحطه على دماغه هيحط 91 كيلو ان شاء الله كسر كسر دماغه فرابطين ال 91 كيلو ونص دول رابطين التاج الذهب ده بسلسله في السقف والتاج نازل ولما يقعد كسرى يروح حاطط دماغه تحت ال- التاج ده وهو قاعد بقى بالبدله بتاعته سبحان الله كل ده غنمه المسلمون من فضل الله تبارك وتعالى ولموا كل الكلام ده اهو وجابوه من العراق من هناك من فارس هنا الى المدينه المنوره سبحان الله حدش مد ايده على حتى خاتم ياخده لان هيبقى كده غلول والعياذ بالله نشوف بقى الامانه المطلقه ونشوف القصه دي سبحان الله رضي الله عنه وارضاه سيدنا عامر بن عبد قيس عامر بن عبد قيس رضي الله عنه وارضاه شوف قمه العفه قمه الامانه عامر بن عبد القيس ده لما دخلوا بقى ايوان كسرى فيلا هات التماثيل دي فاللي بيلم بيلم بيلم اللي بيلم ويروح رايح لصاحب الاقباض ويديله الحاجات اللي هو آه، لمها فسيدنا عامر ابن عبد قيس رايح لصاحب الاقباض الاقرع بن آه، السائب ومعاه صفتين مليانين ذهب وفضة وتماثيل آه كله صفتين مليانين عامر بن عبد قيس ده كان أعبد الناس يعني بسرعة مين عامر بن عبد قيس ده كان أعبد الناس كان بعث سيدنا عثمان بن عفان إلى الشام وكانوا يتهموه بثلاث اتهامات رضي الله عنه وأرضاه بيقولوا إن هو لا يتزوج وما بياكلش اللحمة وما بيصليش الجمعة لما راح لما حضر آه، في الشام عند معاوية قدم سرير فتة لسيدنا معاوية فقعد سيدنا عامر ابن عبد القيس ياكل الله. فلما سيدنا معاوية بيقول له ايه يا عامر بن عبد القيس مش بيقول انك انت ما بتاكلش لحمة وما بتصليش جمعة قال انه يشهد الجمعة ولكن في الصفوف الخلفية بيقعد ورا وبياكل اللحم امال ما كنتش بتاكل ليه بيقول كنت امتنعت عن اكل اللحم لانه كان شاف احد المنافقين معاه شاه ورايح يذبحها وهو بيقول النفاق النفاق هو بيذبح ال- الشاه دي مش بسم الله لا بيقول النفاق النفاق ولم يذكر اسم الله عليه عشان كده ما كانش بياكل مات سيدنا عامر بن عبد القيس لبيت المقدس رضي الله عنه وارضاه المهم انه كان جايب صفين مليانين ذهب وفضه وراح حاططهم قدام صاحب الاقباط فصاحب الاقباط بيقول للي جنبه ايه ما راينا مثل هذا قط اذا وما يعدله عندنا شيء ولا يقاربه مفيش ولا واحد جاب لنا حاجه قبل كده ب- ب- ب- بالكبر ده وبالتقل ده خبر ابيض هو ده لوحده جايب كل ده فقالوا صاحب الاخبار يقول لسيدنا عامر بن عبد القيس هل اخذت منه شيئا؟ اوعى تكون يا ابني الشيطان ضحك عليك و... وقال لك خد منه حاجه ده انت جايب حاجات جايب حاجات كتير قوي قوي قوي قوي اكيد ايدك ات- اوعى تكون ايدك اتمدت على حاجه كده ولا كده هل اخذت منه شيئا؟ فقال عامر بن عبد القيس اما والله لولا الله ما اتيتكم به أما والله لولا الله ما آتيتكم به والله العظيم لولا ربنا ما كنتوا هتجيبوا حاجة من دي فعرفوا أن للرجل شأنا الله ده ما شاء الله عليه ده أكيد بقى أمين ومخلص ها؟ فقالوا من أنت؟ أنت اسمك إيه؟ فقال عامر بن عبد القيس أنا؟ لا والله لا أخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني ولكني أحمل الله وأرضى بثوابه لا والله ما أقول لكم أبدا لا والله لا أخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه فأتبعوه رجلا بعد ما مشي وسلم الحاجة خلاص قالوا الواحد تعال نمشي ورا الراجل اللي ماشي هناك ده اهو ابقى اسأل عنه شوف لنا اسمه ايه فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه فسأل عنه فقالوا هذا عامر بن عبد القيس رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله قمة الأمانة يجيب كل ده ويسلمه وما يمدش إيده على حاجة ولما يقولوا له هل أخذت منه شيئا يقول لهم أما والله لولا الله ما أتيتكم به والله العظيم لولا ربنا ما كنتوا هتشوفوا حاجة من دي سبحانك يا رب ولذلك سيدنا عمر لما راحت له الحاجات ديت في المدينه المنوره بكى فسيدنا علي بيقول له ما يبكيك يا عمر قال ابكي على هؤلاء شوف الامناء دول ببكي لان شوف الامانه جابوا الكلام ده كله من العراق لغايه المدينه المنوره ما حدش مد ايده على حاجه يقول سيدنا علي بن ابي طالب لسيدنا عمر بن الخطاب عففت يا عمر فعفت رعيتك ولو رتعت يا عمر لرتعوا عففت يا عمر فعفت رعيتك ولو رتعت يا عمر لرتعوا هكذا انت عشان انت امين يا عمر امين ونضيف انت وعيالك انما لو كنت بترتع يا عمر انت ولا عيالك كانت الناس كلها رتعت عملوا زي الناس على دين ملوكهم رضي الله عن سيدنا عامر بن عبد القيس اللي بيقول اما والله لولا الله ما اتيتكم به وما رضاش يقول لهم على اسمه لغايه ما بعتوا واحد وراه آه، سال عنه. آه، نعود بقى للغنائم دي طب هنعمل ايه بقى؟ الغنائم دي اه تتوزع لكن بيروح الخمس في المدينه المنوره. طب هنعمل ايه بقى في السرير بتاع كسرى ده؟ والبساط العجيب اللي قدامه اللي 135 متر وعرضه 11 وربع متر ده نعمل فيه ايه؟ والبدله بتاعت يا الزجار دي اللي خدناها دي نعمل فيها ايه؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص لف السجاده دي وبعتها لسيدنا عمر وباعت بقى الايه؟ البدله بتاعت يا الزجار دي معاه والسرير بقى والكلام ده يوم سيدنا عمر بن الخطاب يعمل ايه؟ يعمل مجلس شورى يش- يستشير الصحابة واللي موجودين معاه في السجادة دي. نعمل ايه في السجادة دي اللي طولها 135 متر وعرضها 11 وربع متر. وطبعا بقى ايه مرسوم عليها ومنقوش عليها وعالية تدوس عليها برجلك كده مش عارف ايه وفيها ايه ومعمول ايه حاجة يعني عجب يعني نعمل ايه؟ في بعض الصحابة أشار على سيدنا عمر بن الخطاب إنه يحتفظ بيها خليها لك يا عمر افرشها قدامك كده والصحابة يجوا يقعدوا عليها ويعني هم يعني مم، ده كانت مفروشة قدام الزجر يعني هو عايز منك والبعض الثاني قال لا أنا شايف إن إحنا نقطعها واللي يحب ياخد من الغنايم آه، جزء من الغنايم ديت من السجادة دي هو حر مش عايز ياخد فلوس براحته ها طب وانت رايك ايه يا سيدنا علي بن ابي طالب ده سيدنا عمر بيقول له رايك ايه يا علي بن ابي طالب فقام سيدنا علي بن ابي طالب وقال هذا الكلام اللي يكتب وجه الذهب والله سبحان الله يقول سيدنا علي بن ابي طالب لسيدنا عمر بن الخطاب لما طلب مشورته في السجاده دي اللي 100 اللي طولها 135 متر وعرضها 11 وربع يقول سيدنا علي بن ابي طالب يا عمر لم تجعل علمك جهلا ويقينك شكا يعني انت ليه يا عمر بتاخد راينا في حاجه انت على يقين منها هي كلمه صعبه الحقيقه لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا يا عمر انت على علم وعلى يقين طب ليه بقى بت- بتستشيرنا بت- ما انت- ما انت فاهم كويس لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا انه ليس لك من الدنيا يا عمر الا ما أعط- الا ما اعطيت الا ما اعطيت فامضيت او لبست فابليت او اكلت فافنيت حديث النبي عليه السلام اللي هو بيقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت ولذلك قال سيدنا علي بن ابي طالب هذا الكلام اللي هو نص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا انه ليس لك من الدنيا الا ما اعطيت فامضيت او لبست فابليت او اكلت فافنيت طب ما رايك ايه برضه قال ارى ان تقطعه وتقسمه بين الناس ما تاخدوش انت يا عمر انك ان تقبله على هذا اليوم لم تعدم غدا من يستحق به ما ليس له انت صحيح امين وطيب يا عمر لكن ممكن يجي واحد من بعديك ياخده لنفسه ويقول لك ده بتاعي مش بتاع المسلمين يبقى انا رايي انك تقطعه فقال عمر بن الخطاب لعلي بن ابي طالب صدقتني ونصحتني صدقتني ونصحتني شوف شوف الحاكم المسلم بياخد بالشورى ازاي وما يزعلش لما بيقول له لما تجعل علمك جهلا ويقينك شكا يقول الله انت بتشتمني انت بتقطعني انت بتقول ايه لا ابدا فقطعه سيدنا عمر بن الخطاب وكان سيدنا علي بن ابي طالب خد حته منه نصيبه يعني وباعه سيدنا علي بن ابي طالب باع نصيبه ده ب 20000 درهم الحته اللي خدها بس من البساط امال البساط كله بيبقى قد ايه سبحان الله طيب ده البساط اللي كان مفروش 135 متر و11 وربع هنيجي بقى لايه؟ للزي بتاع الزجر البدله بتاعته والتاج اللي كان حاطه على دماغه ده ابو 91 كيلو ونص ذهب لا اله الا الله لما وصل لسيدنا عمر الكلام ده أراد سيدنا عمر بن الخطاب وده درس مهم جدا جدا للحاكم المسلم اللي قلبه على شعبه إنه يعلم الناس درس عملي إن الدنيا ما تساويش إيه قيمة الدنيا دي؟ يوم يعمل إيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خد البدلة بتاعت يزدجر وجاب التاج الذهب ده اللي وزنه 91 كيلو ونص وعمل الأكل أرسل عمر بن الخطاب في المدينة المنورة إلى واحد اسمه محلم محلم ده أدي السم واحد في المدينة المنورة ضخم جدا مسلم ضخم جثة كده كبير طول بعرض يعني علشان إيه؟ علشان البدلة تيجي عليه سيدنا عمر بن الخطاب تعالى يا محلم روح البس البدلة دي فلبسها سيدنا محلم وجه بيها وراح سيدنا عمر بن الخطاب جاب عمودين خشب وخلاهم الاثنين متلامسين من فوق وراح حاطط على العمودين دول التاج الذهبي اللي وزنه 91 كيلو ونص وراح قايل لمحلم اللي لابس بدله كسرى تعالى اقف تحت العمودين دول اقف تحتيهم يعني كان الايه كان التاج ابو 91 كيلو ونص دهب ده مربوط كانه مربوط في السقف يعني زي ما كان يزدجرد بالظبط بيعمل يبقى اقف يا محلم وانت لابس البدله وحط دماغك تحت التاج ده اهو اللي محطوط على عمودين خشب ثم امر عمر بن الخطاب المسلمين ان يحضروا هذا المشهد اجمع الناس كلهم تجمع الناس وراح سيدنا عمر بن الخطاب عاطي سيف كسرى لمحلم وقال له اقف بقى كده ها تعالوا ايها الناس كل واحد يبص على المنظر ده كده شوف هو يزدجرد كان عامل كده اهو كسرى يزدجرد عامل كده بتاع فارس شوفوا البدله بتاعته كان لابسها عامله ازاي وشوفوا السيف في ايده كله ازاي وبصوا كان حاطط على دماغه ايه قاعد حاطط دماغه تحت تاج 91 كيلو ونص ذهب ها ايه رايكم ترك سيدنا عمر بن الخطاب المسلمين يتفاعلون مع المنظر كل واحد باصص المنظر ها ويبتدي يفكر بقى ها فكرني المنظر ده بمين لو تفتكر في سوره القصص في اخرها قارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه قارون عطيناه فلوس كتير قارون عطيناه فلوس كتير جدا جدا ربنا بيقول لدرجه انه كان حاطط الفلوس في خزاين والخزاين لها مفاتيح المفاتيح دي يشيلوها مجموعه من الناس اللي عضلاتهم قويه وت- و- و- وبالعافيه كمان يشيلوها بالعافيه يعني تنزل بيهم كده من كتر الايه المفاتيح امال يبقى الفلوس قد ايه وبعدين خرج على قومه في زينته انقسم الناس قسمين بقى في ناس يقولوا ايه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم والتانيين بقى الواعيين يقولوا ايه يقولوا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا يا ناس ده كل ده ملوش ده وضع فخسفنا به وبداره الارض فشوف بقى دول كانوا بيقولوا ايه ودول كانوا بيقولوا ايه نفس الموقف ده عمله سيدنا عمر بن الخطاب اهو وساب الناس يتفاعلوا مع الموقف في اللي بيقول يا سلام شوف الناس اللي عايشه شوه كانوا لابسين ايه ايوه كل ده كان ذهب لا الشيطان لعب بدماغه والتانيين يقولوا ايه ويعني ايه قيمه كل ده بعد ما كل واحد فيهم بص على المنظر ده وانفعل بيه سبحان الله يجي سيدنا عمر بن الخطاب ويقول بالكلام ده بقى يقول الكلام الجميل بالنص هنقوله بعدين نشرحه يقول سيدنا عمر بن الخطاب معلقا على منظر محلم اللي لابس بدله كسرى وحاط وماسك سيفه في ايده وحاطط على دماغه تاج 91 كيلو ونص ذهب يقول سيدنا عمر بن الخطاب احلق بامرئ من المسلمين غرته الدنيا هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله وما خير امرئ مسلم سبقه الكسرى فيما يضره ولا ينفعه إن كسرى لم يزد على أن إن كسرى لم يزد على أن تشاغل بما أوتي عن آخرته فجمع لزوج امرأته أو زوج ابنته أو امرأة ابنه ولم يقدم لنفسه إزاي؟ أحمق بامرئ من المسلمين أحمق يعني ما أشد حماقته يعني مين الغبي من المسلمين ده احمق بامرئ من المسلمين غرته الدنيا اللي تغر الدنيا ده يبقى غبي ما بيفهمش هل يبلغن مغرور منها لو واحد غرته الدنيا هيبلغ منها ايه هيوصل في الدنيا لايه يعني هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله ها اللي غرته الدنيا وعايز يوصل هيوصل لايه يا اما زي المنظر اللي قدامك ده يا اما اقل من كده لكن طبعا ما قالش سيدنا عمر او اكتر لان ما فيش اكتر من كده متخيل سيدنا عمر هيبقى ايه يعني اكتر من كده يعني ها هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله اي واحد هتغر الدنيا وهتفتنه هيبقى عايز يعمل في نفسه ايه يا اما زي ده يا اما اقل شويه المنظر اللي هم شايفينه ده هل يبلغن مغرور منها الا دون هذا او مثله وما خير امرئ مسلم ايه اللي كان هيحصل لك يعني يا مسلم سبقه كسرى فيما يضره ولا ينفعه ايه اللي كان هيحصل لك يعني حد- آه؟ كسرى عمل كده ده سبقك فيما يضره ولا ينفعه انت بقى يضرك ايه بقى ولا يفوتك ايه من الخير يعني في المنظر اللي قدامك ده ها ان كسرى لم يزد على ان تشاغل بما اوتي عن اخرته كسرى ده نسي اخرته وعمل بقى للدنيا وعمل البدله الذهب وعمل المش عارف المنظر اللي انت شايفه اهو. ان كسرى لم يزد على ان تشاغل بما اوتي عن اخرته فجمع لزوج امراته لما يموت مين اللي هياخد كل ده من بعديه اللي هيتجوز مراته من بعديه او زوج ابنته او امرأة ابنه ولم يقدم لنفسه يبقى غبي ولا لا يبقى احمق ولا لا يبقى احمق في امرئ من المسلمين غرته الدنيا صحيح ها؟ ثم بعد ذلك آه سيدنا عمر بن الخطاب يقول لسيدنا محلم اخلع بقى الكلام اللي انت عامله ده بقى ما تسوقش بقى على طول كده يلا شيل بقى الكلام ده اهو لان خلاص الناس خدت الدرس لكن طبعا هيقلعوا كل الذهب ده ببلاش فاعطاه له سيف كسرى عطى لمحلم السيف بتاع كسرى الذهب نفله يعني وقال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف اقسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل ان تسمي يعني الخمس يعني وامروا بتقسيم هذا الامر بين الناس. رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب اللي اعطى للمسلمين درسا لن ينسوه ابدا لانه درس عملي. كل هذه الاشياء كانت بعد الدخول الى المدائن وطبعا ما ننساش بقى ان سيدنا عمر بن الخطاب اعطى سراقه بن مالك سواري كسرى لان كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعد بيهم سراقه بن مالك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكه الى المدينه ولحق به سراقه بن مالك وبعدين عارفين قصه اسلامه بقى لما الفرس وقعته وبعدين آه، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال عد يا سراقه ولك سواري كسرى الغوشتين اللي بيلبسهم كسرى في ايده وفعلا لما فتح المسلمون المدائن وغنموا هذه الغنائم أعطى سيدنا عمر بن الخطاب آه، سراقة بن مالك سوارا كسرى تنفيذا لوعد وعهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا غنم المسلمون هذه الغنائم الكثيرة من آه، من المدائن ودخلوا إيوان كسرى بعد ذلك هتبدأ بقى الفتوحات تستمر فهيبقى أول معركة بعد معركة المدائن دي اللي هي معركة جلولاء اللي كانت يوم الحج ذو القعدة سنة 16 وسميت جلولاء لما جللها من القتلى من الفرس لأن مات فيها من الفرس مئة ألف فارسي هكذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته